أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هذا هو الدرس السابع والعشرون من دروس العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وأصل القدر وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل أصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان والتعمق والنظر في القدر ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين لا يسأل عما يفعل هذا نهي في صورة النفي أي لا تسأل ربك لما يفعل ليه يا رب كده ده كلام كفري والعياذ بالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يقول الشيخ في الشرح أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى يعني زي ما قال الشيخ هنا ده كلام جميل وزي ما بقول لكم لو احنا خدنا العقيدة دي بالبساطة دي كان الموضوع انتهى يعني انا قلت لكم في موضوع الاسماء والصفات التسليم وانتهت القضية وفي القدر هنا برضو ايه التسليم زي ما بقول دايما هو رب وانت عبد خلاص انتهت استسلم وتنتهي القضية اما المناقشات والجدل زي ما هنشوف دلوقتي قدري ومجوسي بيتناقشوا ومش عارف مين ومين بيتناقشوا ومعتزلي وقدري بيتناقشوا عشان كده ده, ده اسمه ايه معتزلي وده بقى اسمه قدري وده اسمه جبري وده اسمه مجوسي وده اسمه كذا في النهاية اذا كان الانسان مسلم مستسلم في امر القدر مستسلم في امر القدر ليه لأن سر القدر إن ليه ربنا إدى ده وما اداش ده وأنت نهيت عن التفكير في هذا لا يسأل عما يفعل خلصت القضية أنت سر القدر إن ربنا قدر عليه إن هو يعصي أو إنه يكفر ويحاسبه يدخله النار ليه؟ وأنت نهيت عن التفكير في هذا التسليم يقول ايه التسليم يقول ان لله حكمة لما جعل ده مسلم وده كافر في ايه حكمة والحكمة دي سر لا نعرفه لله في هذا سر لانك انت مؤمن ان الله حكم عدل صح ولا لا مؤمن ان الله عليم حكيم صح ولا لا مؤمن ان الله حكيم عليم او عليم حكيم بعلم وحكمة واثنين انه لا يظلم وثلاثة انه رحيم وودود وكريم ايمانك بهؤلاء يجعلك تقول هو لازم كان يكون الكافر ده كده والملحد ده كده والمؤمن ده كده لكن ليه انا مش ظاهر لي حكمة في الوقت الحالي ولا استطيع ان اجيب عن هذا السؤال عشان كده كل المناظرات تيجي في الاخر تلبس الامور تلبس الحق بالباطل فخلاصة الكلام عشان كده بقول انا مش عايز اخوض في ان الشيخ هنا يقول ايه وخالف في ذلك القدريه ولا ما, ما عنديش خالف ولا ما خالفش انا عندي نقول كده منهجنا بيان الحق ان احنا نقول الحق وبس الشبهات والباطل لها ناسها لا ننكر عليهم هم حرين اللي يجادل ويرد وياخذ ويرد ويبين الشبهات ويعرضها ويرد عليها هذا ايضا من الدين لكن ما عادش ينفع النهارده العوام المسلمين لانه تلتبس عليهم الشبهه اكثر من الحق ما تعرفش ليه ودي لقيناها كتير تفضل تعلم الواد عشر سنين في الحق وفهمه ويفهمه بالعافية وساعة ما تيجي شبهة يفهمها بسرعة جدا ويقبلها عن الحق اللي هو عليه برضه قدر قدر قدر عجيب سبحان الله العظيم يهدي من يشاء ويعصم نعمة وفضلا ويضل من يشاء ويطرد حكمة وعدلا هو ده القدر هو ده القدر اللي انت تستسلم له ان الله يهدي من يشاء و ويضل من يشاء يهدي من يشاء نعمة وفضلا ويضل من يشاء حكمة وعدلا يقول الشيخ اصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه اوجد وافنى وافقر واغنى وامات واحيا واضل وهدى النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه اهل السنة والجماعة هي دي بنزول منهجنا وطريقتنا اثبات الحق عرض الحق فقط والذي عليه اهل السنة والجماعة ان كل شيء بقضاء الله وقدره وان الله تعالى خالق افعال العباد والله خلقكم وما تعملون قال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه يبقى كفر الكافر وقع بإرادة الله ها وبمشيئة الله ولكن الله لا يحبه ها ولا يرضاه الله لا يحبه ولا يرضاه فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا يشاؤه كونا ولا يرضاه دينا ذو فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية فالإرادة الشرعية الدينية الله يريد من كل الناس أن يسلموا دي الإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية ربنا يريد من الناس أنه يسلموا ويؤمنوا ويوحدوا ويعبدوا ويطيعوا ولا يعصوا دي الإرادة الشرعية الدينية الإرادة الكونية القدرية بقى قد يريد هذا الشرع الديني لبعض الناس ولا يريده لبعض الناس يريده لبعض الناس عصمة وفضلا ونعمة ورحمة ولا يريده لبعض الناس لحكمة لحكمة هو يعلمها وعدلا هم لا يستحقون إلا ذلك حكمة وإيه وعدلا يقول الشيخ وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذا ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة منشأ الضلال جه منين الناس ضلت منين انه يسووا بين مشيئة الله وإرادة الله بين المشيئة والإرادة انهم يسووا المشيئة والإرادة مع المحبة والرضا منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا يعني قالوا ادم شاء الشيء يبقى بيحبه ويرضاه ادم اراده يبقى بيحبه ويرضاه وغلط ما تسويش بينهم فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا وقال القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة أما نصوص المشيئة والإرادة من القرآن فقد تقدم بعضها أما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه احنا ان كل شيء واقع بإرادة الله وبقدر الله وبمشيئة الله يعني ربنا أراد الكفر من الكافر وشاءه وإلا لم يقع ده إيمانك طب ازاي يشاء ويريده وهو لا يحبه ولا يرضاه الشيخ يقول ايه وكيف يجمع ارادته له وبغضه وكراهته قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم واقوالهم فاعلم ان المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان قل لي والله ما أنا فاهم حاجة انا عارف ان انت ما بتفهمش مش عارف ايه ازاي بيقولوا عليك بتفهم طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم الواد محمد اهو لما اتولد بعد اسبوعين ثلاثه من الولاده مرض ونروح للدكاتره ده يقول مش عارف ايه وده يقول في النهايه قالوا لازم نعمل له عمليه فشلته على ايدي ورحنا المنصوره لدكاتره الاطفال هناك ناس معرفه قالوا لا لا ده لازم عملية يتفتح في بطنه الوقت حالا وجينا من المنصورة جاري على القاهرة دخلناه مستشفى الشروق انا اللي شايله وبديله الدكتور بقول له شقوا له بطنه يبقى هو شق له بطنه بارادتي ولا غصب عني بارادتي وان كنت انا ما بحبش ان يشق بطنه بس انا ارادت دي ليه لحاجه اكتر وصلت محمد اهو هيوريكم بطنه هي ده ان ربنا سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء وهو لا يرضاه لما هو لانه سيفضي الى ما يحبه سيؤدي الى ما يحبه فانت شايف فرعون سبحان الله سيدنا موسى تعجب منها قال كده ربنا انك اتيت فرعون وملأه ايه قولوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا قال لهم إيه قال سيدنا موسى وأخوه قد أجيبت دعوتكم قال قد أجيبت دعوتكما ها فاستقيما وملكوش دعوة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هي دي الإجابة في القدر إن أنت شايف يعني يا رب أنت ممكن لأهل الفساد مسلط أهل الفساد على رقاب المؤمنين ومديهم كل الإمكانيات مش شغلك مالكش دعوة أنت أنت عليك تعبد فاستقيم إيه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هي دي يبقى ازاي يشاؤه ولا يحبه اه يشاؤه ولا يحبه يريده ولا يحبه اه يريده ولا يحبه وانا كنت احب انه يشق بطن الولد ما كنتش احبه لكن انا اردت ليه لما هو احب انقاذا له فعشان كده هتلاقي ابن القيم مطول النفس في المساله دي جدا في المدارس في لماذا خلق الله ابليس ربنا خلق ابليس ليه ربنا خلق الذباب ليه حكم حكم يعلمه هو سبحانه وتعالى قد يبدو لنا منها بعض شيء يعني مثلا ايه ابن القيم قال ايه لو لم يخلق الله عز وجل فرعون كانت المقامات العليا لسيدنا موسى يحصلها منين هو ما حصلهاش الا بالوقوف امام فرعون ده احنا بنقول بس ده اللي بيظهر لنا من الحكم كرش الاناء ده اللي بيظهر من الحكم دي يعني ايه كده عرق لكن اصل الحكمه جوه ما نعرفوش الله عز وجل يعلمه ونحن لا نعلمه وصلت فيجتمع فيه الامران بغضه وارادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما وهذا كالدواء الكريه اذا علم المتناول له ان فيه شفاء وقطع العضو المتآكل اذا علم ان في قطعه بقاء بقيه الجسد وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية يعني يقول احنا برضه لما عملنا العملية دي غلب الظن يعني زول كده الدكاترة مش عارفين هو فيه ايه ففتحوا عشان يشوفوا فيه ايه ما احناش عارفين هم لما يفتحوا هيعرفوا على جوه ولا مش صح كده ده بغل... فما بالك بقى ان ربنا عالم فعل يق... عالم عالم سبحانه وتعالى بالمقال اللي احنا ما نعرفوش فعشان كده احنا للاسف الشديد احنا شايفين ظاهر الامر شايفين بس اللقطه الاخيره ما شفناش اللي قبل كده ولا هنشوف اللي بعد كده ولا شايفين اللي بعد كده قصدي فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته أن يريد هذا الشيء لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها منها هو هيبدأ يسردها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلة فخلق هذا الذات يعني ايه احيانا ما بيبانش الجمال الا لما يكون قدامه القبح ف... وتبان العظمه في خلق المتضادات او في القدره على المتضادات دايما هم يفتخروا بواحد يقول لك ايه يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تعيط في وقت واحد ده من العبقريه يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تبكي فربنا سبحانه وتعالى لما يخلق الكمال في الجمال الانساني زي سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويخلق لما تشوف انسان دميم دميم دميم سبحانه وتعالى يعني يخلق سبحانه وتعالى انسان كامل وتلاقي في حد اتولد مش عارف في ايه في في عضو نقص عشان تتبين هو بيقولوا الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه ايه الا المرضى فممكن يبتليك عشان تعرف قدر قدر الصحه يوريك عشان تعرف قدر الصحه المره المية الوقت اللي من دول اقول موضوع الصداع بتاع الراجل اللي ما زال محجوز في المستشفى ده عنده صداع ها واحد عنده صداع في دماغه يعني رحت ازوره فبيقول لي انا انا انا عندي انا عندي 600 عامل وموظف في ال- في الشركات بتاعتي فيجيبوا اي عامل ويطلعوا الصداع ده يحطوه في دماغه ويديله 10000 جنيه صحيح اي لا احنا لو جبنا اي عامل تاخد يا ابني شويه صداع دول ب 10000 جنيه يقول ايه اخده بس مين اللي هيطلعهم من دماغه دي بقى اللي محدش يقدر عليها الا واراد بها ذل الانسان ده ان هو مذلول كده بس لو قعدت تفكر تقول الحمد لله انا ما عنديش صداع لو قعدت جنبيه ساعه مش ساعه يعني اقصد خمس دقائق ربع ساعه لا عارف يقعد ولا عارف يرقد ولا عارف يتكلم وعينيه جاحظه و- وحمراء مجرد ان هو ايه ها؟ صداع شويه صداع صداع في دماغه قول الحمد لله الحمد لله على ايه بقى على الصداع على حاجات كتير قوي بس الحمد لله على دي قلت برضو في نفس المستشفى جنب منه على طول في الاوضه اللي جنب منه ابو اخ لينا اخ شيخ من المشايخ ابوه آه، جاله اسهال الراجل ده يعني قصه برضه عنده كذا وكذا وكذا وكذا يعني عنده فيلات وقصور ودلوقتي في المستشفى واخدين له جناح مش عارف بكام الف في الليله وقاعد في الحمام عنده اسهال عشان الناس اللي بيقولوا عايزين شقه طب ما ده عنده شقق كتيره بس الموضوع مش موضوع شقه ربك قعده فين في الحمام طول وقته في الحمام يعني راحته ان هو يبقى قالع كده وقاعد على القعده لو قام قاعد على السرير يبقى تعبان حاسس ان هو تعب سبحان الملك دي ايات من ايات الملك سبحانه وتعالى بيوريك ما هو خلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده خلق المتضادات دي لبيان ايه قدرة الله عز وجل فلما ربنا خلق ابليس آه، اشدع خلقه يعني اي حد يتصور ابليس يتصور شكله ايه آه، تصور قبيح ان هو إيه- إيه- إيه، شيء قبيح كده فربنا سبحانه وتعالى خلق في مقابله جبريل تصور بقى جبريل وجماله بقى وروعة وحلاوة جبريل عليه السلام سبحان الله العظيم عشان يتبين لك قدرة الله عز وجل على خلق الايه المتضادات على خلق المتضادات فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا تبارك خالق هذا وهذا والله لما تقول كده جبريل إبليس سبحان الله العظيم صح كده بس سبحان الله تطلع بقى بإيه بعلم سبحان الله بقلب فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه أيضا من الحكمة في خلق إبليس ده احنا بس من ايه زي ما بقول كده ده رشح الاناء دي الحاجات اللي بنحاول نلمعها ظهور اثار اسمائه القهريه مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل الشيخ آه، عصام عليه رحمه الله وبركاته الشيخ عصام مرعي لو مختصر العقيده الطحاويه اللي بنقرا منها قال ايه بعض هذه الاسماء التي ذكرها العلامة المؤلف رحمه الله تعالى لم يثبت بها نص من القرآن والسنة مثل المنتقم العدل الضار الخافض المذل ولا ريب ان هذه الاسماء قد ثبتت مشتقاتها كصفات لله عز وجل إذ هو ينتقم ممن يشاء من عباده وهو الذي يعدل بينهم والذي يضر وينفع وحده والذي يخفض القسط ويرفعه ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء ولكن ثبوت الصفة له عز وجل لا يعني ثبوت الاسم على العكس يعني إذا ثبت الاسم يثبت الصفة لكن إذا ثبت الصفة لا تثبت الاسم وذلك لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية لابد فيها من ثبوت النص من القرآن والسنة نعم هي مسألة مختلف فيها الشيخ عصام الله يرحمه منصف يقول الحق يقول هي مسألة مختلف فيها والذي يبدو أن العلامة المؤلف مال إلى مذهب من قال بجواز تسميته عز وجل بكل ما هو مدح وكمال وإن لم يرد به نص بيد أن المذهب الصحيح في ذلك هو مذهب جعل أسماءه عز وجل توقيفية يبقى احنا بعد ما قرأنا كلام أبي العز الحنفي تبقى عارف ان الأسماء اللي جابها ديت زي المنتقم والعدل والضار والخافض والمذل دي لم تثبت بها أدلة من الكتاب والسنة أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته